أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله أولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وهذا هو اللقاء الثاني في سلسلة عجائب القلوب أسأل الله أن يصلح قلوبنا السؤال كيف حال قلوبكم مع الله أعوذ بالله من سوء الظن ولكن حين بدأت رأيت ثلاثة يتوافدون سريعا أين كنتم؟ خشيت وانا بحبكم في الله ان يكون حد كان بيدخن سيجاره بره انا خايف من دي يبقى قعدتنا دي ملهاش لازمه ولا المشوار اللي انا بدبه ودماغي مصدعه ما ينفعش احنا نريد ان نجد ثمره لهذا العمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل لابد من نتيجه في قلبك لما تسمع ولما تقرأ ولما تعلم قالت أم الأوزاعي له يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر لأثرها في قلبك فإن لم تجد لها أثرا فاعلم أنها وبال عليك يوم القيامة اللي يسمع كلمتين وما يلاقيهمش نتيجة في حياته تغيير لحياته يبقى الكلام ده حجة عليه يعذب به يوم القيامة اللهم ارزقنا العمل القضية مش قضية ان انا اسمع وخلاص واعجب بالكلام يا سلام كلام زي الفل كلام جميل كلام مظبوط كان موضوع شيق مش ده الموضوع احنا مش بنغني هو مش غنى لا ده شغل مع الملك كنت لسه بقول يا ابني لما تكون شغال في دكان بتاع ميكانيكي غير اما تشتغل في شركة كبيرة محترمة ولها اسمها غير اما تشتغل في رئاسة الجمهورية تفرق ما تقولوا كتير فانت شغال مع الملك مع الملك الكبير مع رئاسة العالم مع الملك سبحانه وتعالى فيبقى الشغل هنا ايه لا خطير خطر خطر عشان كده كنت سبحان الله العظيم لسه الرسالة بتاع النهاردة اللهم إنا نبرأ إليك من فعل الكافرين ونعتذر إليك من وهن المسلمين اللهم لا تمقتنا اللهم لا تمقتنا هي دي الخوف أن يمقتك الله ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مقت أنا بقول العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة حساسة جدا زي بقول لك كده لما تتعامل مع الصنايعية غير ما تتعامل مع الموظفين غير ما تتعامل مع المديرين غير ما تتعامل مع البشوات الكبار غير ما تتعامل مع مع الرئاسة فانت لما تتعامل مع الملك الموضوع حساس جدا ممكن يمقتك بكلمة تقولها بنظرة عين تنظرها يمقتك ويطردك وخلصت ما يعرفكش بعد كده مش الحسن قال كده اخشى ان يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك خايف من دي ابن الجوزي قال كده قال رأيت الرجل يتحبب الى امرأته بكل ما تحب ثم هي لا تحبه فخشيت ان يكون هذا حالي مع الله الخوف من دي ان يمقتك ولما يمقتك خلصت فعشان كده يا شباب احنا عايزين يبقى لجلستنا هذه معنى لمجلسنا هذا معنى وكما يقول ابن الجوزي مجلسنا هذا كالبحر يرده الفيل والعصفور وصلت آه. يعني هو بحر الفيل هيشرب على قده والعصفور هياخد على قده بس المهم تاخد تاخد تعمل بس بحاجة من اللي انت تسمعه اللهم ارزقنا العمل بما علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا فاوعى ربنا يمقتك يطلع عليك في موقف يكرهك ولو كرهك هيبقى ضعت خلاص ما انتش نافع تاني نعود الى موضوع القلوب اللهم اصلح قلوبنا واهد قلوبنا وثبت على الايمان قلوبنا اللهم نور قلوبنا وطهر قلوبنا اللهم اشفي مرض قلوبنا القلوب لماذا احنا ليه اخترنا الموضوع ده يا جماعة ان احنا نستمر فيه لان دي البداية الصح كان في حد بيستفتي في مسألة من المسائل فقلت ان احنا مهما قلنا حلال حرام حلال حرام الكلام ده مش هينفع الا اذا طهرت القلوب صح كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الحلال بين و والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يبقى الحلال بين والحرام بين مرتبطة به بالإيه بالقلب آخر الحديث أهو الحلال بين والحرام بين تقول له حرام يقول لك إزاي أهو يقول لك مش شايف لأن القلب أعمى أعمى القلب اعمى فالشاهد ايها الاخوة اننا نبدأ بالقلب لان القلب القلب وما ادراك ما القلب له في جسد الانسان المكان الاول وعليه في جميع الامور المعول فالقلب هو الملك والجوارح له جنود وخدام القلب هو الامر الناهي والاعضاء تابع ينفذ كالمأمور المستمع القلب الله يريد منك قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللهم أصلح قلوبنا يا رب القلب هذه اللطيفة حقيقة الإنسان هي حقيقة الإنسان هذا القلب هو حقيقة الإنسان من عجيب أمر الله في القلب أنه بصحته بصحة القلب وانتظام دورته حياة الجسد يعني حتى الجسم صحته في صحة القلب وقوة القلب وبطهارة القلب وسلامته من الآفات حياة الروح اللهم أحيي أجسادنا وأرواحنا على ما تحب فهو حقيقة الجسد في القلب وحقيقة الروح ايضا في القلب هذا هو القلب القلب ايها الاخوة هو المدرك والعالم من الانسان القلب هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب القلب محل العلم والطهارة والتقوى والاخلاص والذكرى والحب والبغض والوساوس والخطرات القلب موضع الايمان والكفر والانابة والاصرار والطمأنينة والاضطراب القلب القلب هو العالم بالله المتقرب الى الله العامل لله هو الساعي الى الله وانما الجوارح اتباع وخدام القلب هو المقبول عند الله اذا اسلم لله وهو المحجوب عن الله اذا صار مستغرقا بغير الله القلب هو الذي يشعر بالقرب فيسعد الانسان والقلب هو الذي يشعر بالطرد فيشقى ويعيش منتكسا هذا الشقي هو الانسان وانما الشقاء شقاء القلب القلب يفلح العبد اذا زكاه ويخيب ويشقى اذا دنسه ودساه القلب هو المطيع في الحقيقة لله وانما ينتشر على الجوارح من العبادات انواره والقلب هو العاصي المتمرد على الله وانما الساري على الاعضاء من الذنوب والفواحش اثاره باظلام القلب واستنارته تبدو محاسن الظاهر ومساويه اذ كل اناء ينضح بما فيه القلب هو الذي اذا عرفه الانسان عرف نفسه واذا عرف نفسه عرف ربه واذا جهله الانسان جهل نفسه واذا جهل نفسه جهل ربه ومن جهل قلبه فهو بغيره اجهل اكثر الخلق اليوم جاهلون بقلوبهم جاهلون بنفوسهم لا يعرفون شيئا ولذلك بدأنا منذ حلقة الليلة الماضية نتعرف الى قلوبنا عايزين نعرف القلب القلب ده هو ايه وبدأنا التفصيل في انه صدر وقلب وفؤاد ولب وذكرنا الصدر الضيق والشرح وعرفنا ايه الفرق بينهم والقلب وتقلبه وطمأنينته وكيف يكون ثم الفؤاد محل التثبيت والرؤية اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا ثم انتقلنا إلى اللب واللب هو حاكم العمل ولذلك قلنا بقى اللي يسمع كلامه ما يعملش بيه ما بيعملش ليه لأن الكلام لسه في الصدر ما وصلش للقلب فاطمأن ولا وصل للفؤاد فثبت وراءه ولا وصل للب عشان يتم عشان يتم العمل كل الكلام لسه في الصدر عشان كده العلماء يقولوا عن القرآن في حفظ صدر استظهر القرآن وفي حفظ عمل عشان كده الحسن البصري يقول ايه العلم علمان علم على اللسان وهذا حجة الله على ابن آدم فإذا رسخ في القلب نفع اللهم ارزقنا الرسوخ في القلب يا رب ان الكلام يوصل للقلب ان الكلام يأثر في القلب ان الكلام يغير القلب احنا في زمن الاهتمام بالاجساد الكل مهتم بجسمه هيلبس ايه وياكل ايه ويركب ايه وينام فين وينام على ايه وينام ازاي ويسكن ايه كله اهتمام بالجسد كله مهتم جدا بصحة عينيه وصحة ودانه وصحة بطنه وظهره ورجليه وايديه ومين اللي مهتم بصحة قلبه كما قال بعض السلف ليت احدكم يهتم بقلبه كما يهتم بنعله يا ريت نهتم بقلوبنا زي اهتمامنا بالجسم بتنظفها وتلمعها وتغيرها وتجددها قلبك اهتمامك بقلبك قد ايه هي ده زمن فعلا جاهلية القلب عشان كده اكثر الناس لا يعرفون شيئا عن قلوبهم ولا يعيشون بقلوبهم اصلا اصلا لا في الدنيا ولا الاخرة فصلاته بلا قلب وقراءته للقرآن بلا قلب لا لا لا وكمان عايش مع زوجته وولاده من غير قلب واكل وشرب من غير قلب مش حاسس بحاجة اهو عايش وخلاص نعوذ بالله من هذا اللي يعرف قلبه بقى صحيح يبدأ يعيش بقلبه قل لي يعني ياكل بقلبه اه احنا كنا امبارح في درس فضل الجوع فضل يا الجوع له فضل اه اه فضل الجوع شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج مرة في الظهر يقابله أبو بكر الصديق ما الذي أخرجك يا رسول الله في هذه الساعة يقول والله ما أخرجني إلا الجوع مفيش حاجة في البيت جعان فخارج أدور على أكل ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قلتها في خطبة ديك إن الفرق بيننا وبينهم إن الصحابة كان الواحد منهم يجوع ما يتكسفش إن هو مفيش في بيته حاجة طب عمرك حصل معاك إنك جوعت للدرجة دي ولا وانت صايم حتى ولا في الصيام حتى جعت ده احنا بنيجي احيانا نفتخر ونقول الحمد لله ده رمضان عدى السنة دي ما حسيتش بالجوع تفتخر بايه ده المقصود من الصيام انك تحس بالجوع بس مقصود انك تحس بيه فالشاهد ان بحثنا عن راحة قلوبنا انا بقول ان الجوع ليس مقصودا لذاته يعني ما يبقاش قدامك الاكل لا لا سيبه لما جوع عشان ربنا يرضى لا مش قصدي كده خالص وانما قصدي احنا بندور يا جماعة على صلاح القلب مش يمكن فساد القلب من الاكل اللي عمالين نلهطه ليل ونهار ده احتمال ولا مش احتمال احتمال وارد يمكن فاجرب كده يا ترى قلبي احسن وانا شبعان ولا قلبي احسن وانا جعان يا ترى صلاتي احسن وانا شبعان ولا صلاتي احسن وانا جعان بالشبع مش حرام بوب الامام البخاري بابا فقال باب جواز الشبع احيانا يجوز انك تشبع احيانا مش على طول يجوز وذكر في حديث ابي هريره والله لا اجد له مسلكا شاهد احنا عايزين ندور على صلاح القلب اللهم اصلح قلوبنا عايزين ندور على صلاح القلب هم الناس النهارده فهم الدنيا ومناظر الدنيا هي التي أفسدت القلوب فسد القلب فسد القلب فسد عجيب جدا وبقى هو الهم الشغل الشاغل للناس الشكليات والمناظر أما أحوال القلوب فما زال الناس عنها بعيد نسأل الله أن يصلح قلوبنا القلب إذا دخل العلم للصدر وانشرح وللقلب واطمأن وللفؤاد وثبت ورأى وانتقل إلى اللب فتم العمل يبدأ الإنسان يعمل بقلبه ودي كانت النقطة الثانية في أهمية القلب يبقى أول نقطة في أهمية القلب زي ما قلنا النهاردة أنه القائد الأول وعليه في جميع الأمور المعول النقطة الثانية أنه لا سبيل إلى العمل إلا بوصوله إلى القلب لأن القلب هو اللي بيعمل ولذلك أي عمل من غير قلب غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى نمرة ثلاثة من خطورة القلب أن قلبك ليس في يدك وإنما القلب في يد الله جل جلاله دي خطورة القلب نمرة ثلاثة قلبك ليس في يدك ما القلب في يد مين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه لما يحييكم العلماء يقولوا فيه دليل على أن هذا القلب ميت ما لم يسق بماء الحياة وماء الحياة الكتاب والسنة قال الله جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا الله أوحى إلى رسوله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم روحا يقولوا في إيه فكما يكون الجنين في القلب دما عبيطا حتى ينزل الملك على رأس الأربعين الثالثة فينفخ فيه الروح فتدب فيه الحياة ويصير كائنا حيا فكذلك القلب مضغه قطعة من لحم ودم عبيط لا يدب فيها الحياة إلا إذا أسلمته إلى رسول الله فنفخ فيه من الروح الذي أوتيه فتدب فيه الحياة يبقى الناس اللي عايشة النهاردة في زماننا وقاعد يغني قلبي معاها وقلبي بيحبها وقلبي هو ملوش قلب اصلا كذاب كذاب ولي الادب قاعد بس يتلاعب بالناس وهو ملوش قلب لا بيحب ولا بيكره مفيش قلب عشان كده الاطباء يقولوا له ظهر ان الحب بتاع النساء ده مش من القلب ده من الكبد انا قريتها في جورنال صحيح والله قالوا لا ده الحب بتاع النساء ده مش موضوع القلب خالص ده بيطلع افرازات من الكبد والصفرة ومش عارف ايه كلام فارغ يعني فاذا موضوع القلب ده ده بتاع ربنا ده مخلوق له ما ينفعش يتلعب بيه فالناس دي ملهاش قلب اصلا قلبه ميت لانه لم يسلم قلبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفخ فيه من الروح الذي اوتيه فيصير قلبا اللهم ارزقنا قلوبا حيه نعيش بها يا رب حياه القلب بقى هنا يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه لما يحييكم عشان كده المرة الجاية إن شاء الله شوف بقى هل أنت حي أم ميت مقاييس الحياة أنت عايش أنت عايش ولا ميت حي ولا ميت ده محتاجين مقياس نقيس بيه يعني إيه حي ويعني إيه ميت ربنا سبحانه وتعالى قال كده أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا فأحييناه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه إن اللي في الظلمات ميت اللي عايش في الظلمات المعصية بيقوم من قدام التلفزيون على الأكل ومن الأكل على النوم و... ده ميت ميت مش عايش فين الحياة فين الحياة شوف سبحانه وتعالى يقول ايه دي برضه كانت في موضوع الجوع والذين كفروا يتمتعون وايه ويأكلون كما تأكل الأنعام ففرق الله بين أكل المؤمنين وأكل وأكل الأنعام ما هو انت لو انت القضية قضية أكل أي بهيمة تأكل أكتر منك لو قضية قضية نكاح اي بهيمة تقوم بالموضوع ده اكتر منك لو القضية قضية جري وسباق وقوة وعضلات اي بهيمة فيها قوة اكتر منك لكن القضية قضية قلب اللهم اصلح قلوبنا يا رب صليت على رسول صلى الله عليه وسلم فالذين كفروا يتمتعون وايه ويأكلون كما تأكل الانعام اذا قضية القلب هي الاصل بقى هنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه هو ده الخطر بقى إنه قد يحال بينك وبين قلبك تبقى عايز وقلبك مش عايز هي دي مشكلة كبيرة ان قلبك مش مجاوب معاك مش مجاوب مش, مش عايز يجيب مش مش مساعدك قلبك يعني يبقى عقليا شايف ان ده صح ولكن استولت النفس على القلب فصار القلب يأمر بالسوء والفحشاء تلاقيه بي- بيحب الضمنة والطاولة والكوتشينة والشيشة ويحب القعدة على القهوة ويحب الناس اللي ايه ده وهو يستغرب من نفسه احيانا ايه اللي يخليني بقعد القعدة الوحشة دي ايه ايه ايه اللي مخليني بصاحب ال- الاشكال دي ايه اللي يخليني اعمل الحاجات الوحشه دي لان قلبه ممسوخ مسخ القلب خلي بالك نمره ثلاثه ان قلبك ليس في يدك بل قلبك في يد الملك قال تعالى فلما زاغوا ها أزاغ الله قلوبهم الله يبقى أنت لما تزوغ من ربنا ربنا إيه يزيغ قلبك وهي دي اللي هتيجي معانا في نمرة أربعة هي كانت نمرة واحد أن القلب هو العمل نمرة اتنين أن القلب هو القائد الأول ثلاثة اللي احنا فيها أن قلبك ليس بيدك أربعة أن العقوبات تنزل على القلوب خلينا اقول تاني لسه احنا في نمره ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم كذلك سلكناه كذلك ايه ايه هو الكفر سلكناه وخلي بالك من كلمه آه، التسليك دي سلك له السكه لحد ما وصل لقلوبهم وزي ما قلت لك قبل كده كتير ولا يظلم ربك احدا ده هو جه يلعب على ربنا فربنا سلك في قلبه هذا النفاق سبحان الملك الجزاء من جنس العمل وقلنا ان صفات ربنا سبحانه وتعالى كلها صفات مدح صفات عظمه كل صفات ربنا فمن صفات ربنا جل جلاله المكر والمكر صفة تحتمل المدح والذم صح ولا لا اه يعني لو قلت الواحد ان هو مكار ده ذم لا اقول لك تحتمل المدح احيانا ازاي يقول لك اصل الراجل صاحب الشركة ده راجل واعي جدا تيجي تنكر عليه ينكر هو بيك تبقى صفة ايه اه تبقى صفة مدح هنا ان هو مش اهبل ما يضحكش عليه ده انت تيجي تضحك عليه هو يضحك عليك دي صفة مدح من التمكن فلذلك هي في حق الله هكذا فلا تطلق مطلقة ما نقولش ربنا مكار لا يجوز وإنما نقول يمكر بالماكرين يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويكيد الكائدين ويزيغ قلب الزائغين هو سبحانه وتعالى هكذا دي صفات كلها صفات كمال ومدح فالشاهد أن الله جل جلاله قلبك بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه اللهم ثبت على الإيمان قلوبا اللهم إنا نعوذ بك من إزاغة القلب فهذه الثالثة أما الرابعة وقد مرت معنا أكثر من مرة موضوع عقوبات القلب أن الله عز وجل له عقوبات شرعية دينية وعقوبات قدرية عقوبات شرعية دينية وعقوبات إيه؟ قدرية ليه لانه وده اصل لازم نأصله الاول لابد لكل ذنب من عقوبة ابن القيم يقول كده في الدواء والدواء فمن اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون الدليل قال تعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به واعلم أن هذه العقوبة المقصودة في الدنيا قبل الآخرة فمن أذنب ذنبا يعني وانت جاي على هنا بصيت على واحدة متبرجة بصيت على وجهها بصيت على الذنب ده لازم هتتعاقب بيه في الدنيا قبل الآخرة لازم لازم قبل ما تموت هتتعاقب
أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله